به ألمي وفي الكتاب لنا الآيات جوهرة وفي الحديث شفاء ما به سقمي يا عبد أقبل على الإيمان والتقوى دع الغرور فإن الله منتقمي دع الغرور فإن الله منتقمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أخباركم إيه وأحوالكم إيه طمني على قلبك يا ترى بالقرآن اتغسل شوية من همك يا ترى بتدبر القرآن وفهم القرآن انسكب اليقين في قلبك اخوتي عايز اقول حاجة مهمة قوي في موضوع الدواء وهذا برنامجكم أدوية من فقه التداوي أصول التداوي في برنامجنا أنك قد تشفى عند كبرك كثير من الناس نقول له تداوى يقول يا عم أما أكبر خليني أستمتع بشبابي أستمتع باليومين دول وبعدين أما أكبر أبقى أتوب نعم قد تشفى عند كبرك ولكنه شفاء بعد ذهاب الصحة وزوال العافية عندما تطلب العمل في خريف العمر بعد أن تساقطت أوراق سنين العمر وذبلت أزهاره لا تسعفك قوتك تخونك طاقتك تعرف عندها قيمة شبابك المنقضي وثمن عمرك الضائع ونفس الشيء عايز اقوله للكبار يعني انا بقول للشباب تب دلوقتي قبل ما تكبر وتكبر تيجي تقوم الليل مش قادر ظهرك بيوجعك عندك انزلاق غضروفي وعندك خشونه في الركبه وعايز تقعد تقرا قران عندك بعد نظر وقرب نظر وعندك القلب مش عارف ايه والسكر والضغط وال اضافه الامراض الموسميه الهم والنكد وشيل الهم وكتر العيال وكتر ال... كل ده ما تقولش لا توب من دلوقتي انما العمل في الشباب الكبار بقى بقول له ما تجيش بعد ما تكبر وتخيب وتبطل دواء ده انت بعد ما تكبر تبدا بقى تركز وتفهم لان الخطر الشديد ان انت بنقول ايه دايما يا محمد خلي بالك من النقطة دي عم الشيخ ابراهيم دايما اقول ايه لا تقطع عادتك مع الله فيقطع الله عادته عنك انت متعود مع ربنا انك تقرا كل يوم جزئين ما تقطعش العادة دي لان بالعادة دي ربنا عودك انك ساعة ما تتعب تاخد اسبرين ربنا يشفيك لو قطعت العادة دي يقطع عنك العادة دي انت تعودت مع ربنا انك انت تتصدق كل شهر بكذا اوعى تقطع العادة دي لانك انت لما كنت بتتصدق كل شهر بكذا كنت لما يحصل لولادك حاجة تقول يا رب يديك قطعت العادة دي هيقطع العادة دي ده ربنا فهمنا هذه المسألة في آية واحدة بسيطة جدا وسهلة جدا عشان نفهم ربنا قال لنا ايه ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قول يا شيخ محمد امريجي بنفتح عليك ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
الله الله الله الله
وأن الله سميع عليم الله يفتح عليك ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة ربنا أنعم عليك بنعمة النعمة دي هتستمر معاك شوف شوف شوف يا سلام لو تصلوا على سيدنا النبي أنا ملاحظ إن أنتوا في البرنامج ده ما بتصلوش على النبي كتير صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلاة زيد صلاة على النبي اوعى تزهق من كتر الصلاة على النبي طب كتر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدة عائشة تقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي يوما فوجد كسرة من خبز شعير وقعت على الأرض وقعت في التراب فأخذها فنفخ عنها التراب وأكلها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود بيقول لي قول تاني تدفع كام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احنا ما نقبلش الا الصلاة على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على السيدة عائشة رأت كسرة من خبز الشعير وقعت في الأرض انتوا ما تعرفوش خبز الشعير مشكلة خبز الشعير ده لما سألوا السيدة عائشة كان عندكم منخل قالت ما عرفنا المنخل حتى دخل عليكم الدخل كانت عندهم منخل قالوا ما كنتوا بتعملوا ايه قالت كنا بنطحنه في الرحايا ثم ننفخه ثم نخبزه فالشعير ده له آه، آه، قشر زي السل لما يعدي في زورك يعورك الشعير خبز الشعير وقع في الارض الرسول نفخ عنها التراب واكلها فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله شوف تواضع سيدنا النبي شوف تقدير سيدنا النبي للنعم شوف حب سيدنا النبي لربنا ما اصل حبك لربنا بيظهر في احترامك نعم ربنا عليك احترام النعم واجلال النعم وتعظيم النعم واكرام النعم قال صلى الله عليه وسلم اكرموا الخبز الخبز اللي بيترمي النهارده في الزباله ربنا قال اكرموا ال- الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكرموا الخبز الخبز ده يكرم فالشاهد ان قال للسيدة عائشة كلمة جميلة قوي يا عائشة احسني جوار نعم الله عليك النعمة النعم اللي ربنا اداها لك دي جيران الصوت الجميل ده جار وحفظ القرآن ده جار وفهم القرآن ده جار ولما ربنا يفتح في- عليك في الصلاة دي نعمة ولما ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بتلاوة القرآن دي نعمة ولما ربنا يكرمك بحسن الخلق دي نعمة من نعم ربنا عليك والفلوس نعمة والأولاد نعمة والزوجة الهادية الطيبة المؤدبة الراضية دي نعمة والنعم دي جيرانك مش ملكك لا دي جر... دول جيران احسني جوار نعم الله عليك الجيران تحسن اليها تحسن الى جارك الى النعم تحسن الى النعم ازاي المحافظة على النعم بكثرة الشكر والاعتراف بالنعم والاستمتاع بالنعم انا دايما اقول ان ربنا لما قال ولا تسألن يومئذ عن النعيم لما لم تتنعموا به ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ربنا بيحب انه لما يديك نعمة يشوف النعمة دي باين عليك باين عليك انه اداك فلوس باين عليك انه اداك صحة باين عليك انه اداك قرآن باين عليك انه اداك ذكر باين عليك انه اداك علم باين عليك باين عليك انه اداك امرأة زوجة يبان عليك النظافة ويبان عليك ال... باين عليك ان ربنا اداك اولاد ما تبصش لعيني لاولاد الناس بحسد ولا بحقد ولا ب... ب... ب... بشهوة ولا بلهفة عندك عيالك يبان عليك لما ربنا يديك نعمة لما راجل جه لسيدنا النبي سائر الرأس واللحية الرسول قال له هل عندك من نعم الله شيء قال نعم قال ماذا عندك من نعم الله قال من كل نعم الله عندي قال إن الله يحب إذا أنعم الله عبد على عبد أن يرى أثر نعمته عليه أن يلبس ثوبا حسنا ونعلا حسنا أليس عندك ما تهذب به رأسك ولحيتك اشتري يا أخي شامبو وكريم ووضب رأسك ولحيتك اشتري جلابية جديدة واشتري نعل جديد واشتري شراب نضيء عشر شرابات عشان تغير ويبان عليك أدم معاك سفينة النجاة سفينة النجاة سفينة النجاة لو ما معاك فيه نعذرك لكن أدم معاك يبان عليك أثر نعم الله إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يبقى خد النقطة الدواء دي إن لما ربنا ينعم عليك بنعمة حافظ عليها إزاي إنك ما تتنكرش لله ربنا قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب هو ده المقابل بتاع النعم ربنا قال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ها المقابل إيه فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك حدث حدث إشكال كبير عايزين نشوف له دواء دلوقتي اللي هو ايه التردد احنا كنا هنتكلم عن التسويف هخليها الحلقة الجاية ان شاء الله التسويف التأجيل بس من اسباب حصول التسويف انه يبقى متردد وياما ناس بيضيع عمره في التردد احنا قلنا ايه يا عم الشيخ رجب خلي بالك معايا فضيلة الشيخ المديجي صح صح انت عجزت باين عليك خلاص الله يهديك ال- ال- صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ايه ان القلوب ثلاثة قلب ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ القلب اللي في البرزخ ده هو القلب المتردد لا ولد ولا ما ولدش بيقول ايه القلب اللي في البرزخ قد آنس أشعة التوحيد وخاف مغبة ذلك على الناس يا رب كفينا شر الناس يا رب يا رب كفينا شر الناس يا رب يا رب كفينا شر الناس يا رب ابن قيم يقول وهل أضر على الناس من الناس أبو طالب سيدنا النبي قاعد عند راسه وهو بيموت ويقول له يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله يقول له أخشى أن يتحدث الناس أن الأكابر اتبعوا الأصاغر الناس إيه بس وبتاع إيه هي دي مصيبة مراعاة الناس مصيبة النظر الى الناس عارفين في قصة الاقرع والابرص والاعمى لولا الناس كان راضي باللي هو فيه لكن ما كانش راضي لما ذهب الى الابرص قال له ماذا تشتهي قال له اشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا قد قذرني الناس الناس قرفانين مني فانا عايز يبقى شكلي حلو لولا الناس كان رضي باللي ربنا قسمه عليه وابتلاه بيه الشاهد ايه هنا بس ان احنا بنقول ان الاشكال الكبير في التردد طب علاج التردد ايه لان التردد من اخص صفات المنافقين ربنا قال كده مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الدواء ايه تعال خد الدواء من القران كده قول يا عم الشيخ رجب انما يستاذنك
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وارتبت قلوبهم
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة تاني تاني
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين جزاك الله خيرا العلة ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون دي العلة العلة ان في ريبة في قلبه الريبة دي هي اللي مخلاه م- متردد م- م- مرتبك م- م- متربط آه، ما, ما, ما, ما بياخدش قرار ابدا قاعد يريد ان يرضي جميع الاطراف دي مصيبته الكبيرة ربنا ادانا الدواء الدواء ايه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد كان نفسي بقى الشيخ رجب يجيبها حلو بقى اللي هي ايه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أجهزوا له جهاز جهزوا له تجهيز وضبوا له يعني ابن القيم بقى في الحته فاكرين اللي قلناها في اول حلقه اول حلقه في البرنامج ده لما قلنا ايه حذاري حذاري من امرين ان يدخل واجب الوقت وانت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيت عنه اوعى يدخل وقت صلاه العصر وانت مش متوضي ومستعد هيضيع منك عصر اوعى يدخل رمضان وانت مش مستعد له قبل ما يجي بوقت مفضيه وقرآن وذكر وراحة عشان تقدر تعبد ربنا هيضيع منك رمضان اوعى يجي وقت الحج وانت مش مستعد ومحوش وعامل جمعيات ومجهز فلوسك وموظف جوازك هيضيع منك الحج اوعى يجي وقت عمرة رمضان وانت مش مجهز لعمرة رمضان مش هتطلع الخطر ايه اللي بيرعبني ويوجع قلبي الخطر اللي بيرعبني ويوجع قلبي ولكن كره الله انبعاثه ان ربنا يكره منك الطاعه دي لا اريدك قلت لكم القصه دي زمان 20 30 سنه من 30 سنه كنا بنروح نصلي في المسجد واحنا معديين على راجل ساعاتي فاتح محل ساعات صغنن كده فكنا نعدي يا عم فلان يلا الصلاه يقول جاي وراكوا على طول وهو لابس البتاع اللي على عينه ديت وقاعد شغال يلا صلاه المغرب جاي وراكوا على طول يلا يا عم الحاج الصلاه جاي وراكوا على طول اهو ونصلي المغرب ونقعد نخلص درسنا والعشاء تبدا وهو يذكر بعد صل... بعد الاذان العشاء تبدت فاتني المغرب ما هو قاعد في شغله والمغرب بيدن هو يقول لربنا طب شويه بس هخلص دي و- واروح هخلص دي و... لا مش عايز منك مغرب روح حج طب بس اما اجوز البنت اما اجوز الواد اما ابني الشقه اما اجيب عربيه اما العيال يتخرجوا اما أم مش عايزين منك حج روح ما تحجش خليك وهكذا دي خطورة التسويف اللي سببه التردد طب علاجها ايه ما تدينا بس قبل ما تشاوروا لي اديني حتة دواء يا عم الحاج وليد حتة دواء بس أ- اعملها ازاي ازاي اتخلص من التردد ربنا قال لنا في القرآن في سطر واحد قول يا عم الشيخ مريجي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله يفتح عليك هو ده العلاج ببساطة وهقول لكم سر الدواء ده بإذن الله إن شاء الله إن ربنا أكرمنا في اللقاء الجاي الحلقة الجاية استناني ما تنساش اوعى تنسى احنا فين احنا على قناة الرحمة والساعة كام دلوقتي في نفس الميعاد أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لكل داء إذا ما حل أدوية ولن